مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم في بعض تاملات في سفر نشيد الاناشيد جايز بعضكم يكون من قيمة عشر سنين سمعني في البطرخانة اتكلمت عن نشيد الأناشيد لكن هنا في الكنيسة ما كلمتكوش عن الموضوع ده علشان تعرفوا كيف يمكن ان احنا ناخد الآيات التي في سفر النشيد بمعنى روحي نستفيد منه هقول لكم آيتين تقريبا مكررين في نفس السفر مع اختلاف بسيط آية منهم في النشيد ثلاثة ستة من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر والآية الثانية في نشيد ثمانية خمسة من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها كلمة الطالعة من البرية جايز تؤخذ على أي نفس بشرية وجايز تؤخذ على الكنيسة كلها وجايز على حاجات تانية زي ما هنقول في السكة المهم إن هذه النفس في حياتها تكون مستندة على حبيبها لأن لا تستطيع النفس في الحياة أنها تنتصر أو تنجح إلا إذا كانت مستندة على حبيبها أي على ربنا. في ناس بيستندوا على ذكائهم، على مواهبهم، على مقدرتهم الفكرية، على سلطتهم، على غناهم، على مركزهم، على أي حاجة. لكن سعيدة هي النفس المستندة على حبيبها تستند على ربنا مش على حد تاني الثلاثة فتية في أتون النار دخلوا في أتون النار ولكنهم كانوا مستندين على حبيبهم كان معهم رابع يشبه ابن الآلهة استندوا عليه لذلك ما ضاعوش داود بيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا ليس لشجاعته أو لقوته وإنما يقول لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يسندانني هنا بقى الاستناد على الحبيب مش الاستناد على شخصية الإنسان أو ذكائه أو مواهبه وهكذا برضو نلاقي ان داود لما دخل في حرب مع جولياط جولياط كان مستند على قوته الشخصية وعلى جسمه الضخم وعلى سلاحه الطويل ولكن داود قال له أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا أأتيك باسم رب الجنود أنا نفس مستندة على حبيبها فأنت تقدر تسأل نفسك في الحياة هل أنت في حياتك بتمشي مستند على حبيبك اللي هو ربنا ولا أنت بتمشي مستند على ذاتك ده للأسف في ناس بيمشوا في الحياة مستندين على الشيطان زي اللي يستند على كذبة علشان يفلت من الموقف أو يستند على حلفان علشان يفلت أو يستند على رشوة علشان يقدر يمر أو يستند في حياته على أي غلطة روحية معينة يعيش بيها وياما ناس بيعيشوا بالضلال ويستندون على هذا الضلال لكن النفس اللي بيقصدها سفر النشيد نفس طالعة من البرية مستندة على إيه؟ على حبيبها الكنيسة عاشت طول حياتها مستندة على حبيبها بتقول لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء يبقى مستند على ربنا لولا أن الرب كان معنا إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن مطمئن ليه؟ لأنه مستند على حبيبه من هذه الطالعة من البرية؟ بيسأل مين دي؟ ممكن العبارة دي تطلق على كنيسة العهد القديم التي طلعت من البرية من برية سيناء مستندة على حبيبها خرجوا لا معاهم أكل ولا معاهم شرب ولا معاهم ملابس ولا معاهم مؤونة ولا أي شيء ولكنهم عاشوا مستندين على حبيبهم وربنا علشان يشرح لهم هذه النقطه شرحها للشعب في تثنية ثمانية قال له إيه وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر يعني في البرية يقول فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الله ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة مدى أربعين سنة كانت هذه الكنيسة ماشية في البرية مستندة على حبيبها حبيبها هذا شق لها البحر الأحمر وصار الماء سورا من هنا ومن هناك ومشيت جوه البحر مستندة على حبيبها في البرية الغمام يظلل بالنهار وعمود النور يقود بالليل مستندة على حبيبها عايزة تاكل يبعت لها المن من السماء ويبعت لها السلوى مستندة على حبيبها عاشت بالإيمان حتى الشعوب التي أمامها عوج ملك باشان وسيحون ملك الاموريين وكل الشعوب الاخرى كان حبيبها ايضا يعطيها النصر عليهم قفوا وانظروا خلاص الرب يعني ايه خلاص الرب يعني نفس مستنده على حبيبها تعجبني كلمه مستنده على حبيبها في نقطه اخرى ما قالش مستند على الاله القوي الجبار القوي في الحروب صحيح الله قوي وصحيح انه جبار وصحيح انه منتصر في الحروب ولكن الجميل ان النفس مستند عليه كحبيب ودي الصفه اللي اللي بتخليها تطمئن اكتر لأن جايز ربنا يكون قوي وجبار وقادر على كل شيء وما فيش بينك وبينه علاقة ولا حب فمش شاعر إنه حبيبك اللي تستند عليه لكن هذه الكنيسة عاشت في القفر أربعين سنة مستندة على حبيبه من هذه الطالعة في البرية لعل الملائكة كانوا ينظرون إلى هذا الشعب اللي بيشق البحر الاحمر والصخر يفجر له ماء عذبا والميه المره تتحول الى ميه حلوه والخبز ينزل من الحي من السماء والسلوى تاتيه ايضا طعامها طعاما والملائكه تنظر الى هذه الكنيسه السائره في البريه وتنشد في اعجاب وفي عجب وتقول من هذه الطالعه من البريه مستند على حبيبها جنسها ايه دي من هذه الطالعه من البريه مستند على حبيبها جايز حكايه من هذه الطالعه من البريه تقال عن الكنيسة المنتصرة اللي طالعة لفوق في السماء لما الكنيسة تترك العالم وتطلع لفوق لكي تقابل الرب على السحاب في مجد وفي بهاء والملائكة ترتل مع الرب من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها ليه طالعة من البرية؟ لأن العالم يعتبر برية بالنسبة للفردوس بالنسبة للسماء العالم كله برية هناك ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر فالعالم برية والكنيسة خارجة من هذه البرية وطالعة لفوق في السماء الملائكة تزفها لهذه الأنشودة الجميلة من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها جايز عبارة من هذه الطالعة من البرية تنطبق على الكنيسة المجاهدة على الأرض والبرية ترمز إلى حياة التجرد ترمز إلى البعد عن الشهوات والملاذ البعد عن المتع البعد عن البذخ والترف البعد عن التمتع بال- بالغنى وبالعظمه بريه زي ما داوود بيقول لكي تزهر لك نفسي في ارض مقفره وموضع غير مسلوق ومكان بلا ماء نفس لعازر المسكين لما طلعت لربنا قال من هذه الطالعة من البرية لأن كان عايش بعيد عن المتعة كأنه في برية كأنه في قفر لا خضرة فيه ولا ماء عندكم سليمان الحكيم ما كانش عايش في برية أمال كان عايش فين هقول لكم كان عايش فين سليمان بيقول عظمت عملي بنيت لنفسي بيوتا غرست لنفسي كروما عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها اشجارا من كل نوع ثمر عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس المنبته الشجر قنيت عبيدا وجواري وكان لي ولدان البيت وكان لي ايضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم ومهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما دي طريقة واحد عايش في برية مش ممكن برية ايه ده بيقول جنات وفراديس ومهما اشتهته عيناي لم أمنحه عنهما علشان كده خلاصه شك فيه الكثيرون يا ترى نفسه خلصت ولا لا مين اللي ما هموش الحاجات دي كلها أبوه داوود رمى كل اللي عنده من فلوس ومن غنى ومن عظمه ومن جاه ومن رغبات في العالم وقال واحده طلبت من الرب واياها التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايامي لكي انظر الى نعيم الرب واتفرس في هيكله وملكش شهوه تانية يا داوود ابدا واحده طلبت من الرب واياها التمس ملياش شهوه تاني دي النفس اللي عايشه في بريه اللي حتى لو كان العالم كله في ايديها تقول زي ما قال بولس الرسول يكون الذين يستعملون العالم كانهم لا يستعملونه هو يملك المال ولكن المال لا يملكه لا توجد شهوه في العالم تملكه نفس تعيش في بريه جيز البريه ترمز الى التجرد الى الزهد الى النسك الى البعد عن الملاذ والبعد عن المتع والبذخ نفس تعيش في الطريق الكرب وتدخل من الباب الضيق وتتعب وتشقى من اجل ربنا وفيما هي تتعب وتشقى تنظر اليها الملائكه وتقول من هذه الطالعه من البريه انت نفسك لما تطلع لربنا هتطلع من فراديس ولا هتطلع من بريه اسال نفسك كويس هتطلع من فراديس على الارض وجنات وفراديس ومهما اشتهته عيناي ولا هتطلع من بريه اخاف لو نفسك طلعت من فراديس ان تقابل بذلك القول الرهيب انك استوفيت خيراتك على الارض اما لو نفسك طلعت من بريه زي ما ربنا قال للشاب الغني اذهب بع كل مالك واعطيه الفقراء فحينئذ تقابلك الملائكه وهي تغني من هذه الطالعه من البريه مستنده على حبيبه اهو ده الكلام جايز من هذه الطالعه من البريه يقصد بها الره- الرهبنه والبرية فعلا البرية الصحراء متهيألي الملائكة بيبصوا للرهبان اللي عايشين في البرية حياتهم كلها صلاة كلها تأمل كلها عبادة كلها مطنيات وسجود كلها قراءة في الكتاب وقراءة في المزامير وفي سير القديسين كلها إخضاع للنفس وكلها معيشة مع الله وصلواتهم تصعد إلى فوق كرائحة بخور وتنظر الملائكة إلى هذه الصلوات الصاعدة إلى فوق وتقول من هذه الطالعة من البرية إيه دي تبقى إيه دي البرية يا إخوتي كانت مدرسة للسكون والهدوء وفي سكون الطبيعه كانت تسكن النفس وتسكن الحواس ويسكن القلب ووسط هذا السلام الداخلي تكون الصلاه كانها جمر من نار فرق كبير بين صلاه طالعه من المدينه من وسط الصخب والضجيج الصخب والضجيج اللي انتوا بتشوفوه ده اهو وصلاه طالعة من البرية الملائكة مبسوطة بالصلوات الطالعة من البرية ده كل حاجة طالعة من البرية فيها لذة انت تروح تطلب مشورة انسان في العالم وهو دايخ زيك وشقيان زيك محاط بالضجيج وبالصخب زيك وبالمشاكل زيك وبيقول لك نصيحه وفرق بين انك بتقعد مع احد الاباء الرهبان في الجبل عايش في سلام قلبي عجيب تكلمه في كلمه فيعطيك نصيحه كلها روح كلها حب تنظر الى هذه النصيحه وتقول من هذه الطالعه من البريه تطلع ايه دي حاجه كده آباؤنا عاشوا زمان كان بيجي الناس من أقاصي الأرض علشان يسمعوا كلمة منفعة طالعة من البرية مستندة على حبيبها أي مستندة على إرشاد الروح القدس اللي بيعطي كلمة للمعلمين الذي يضع الكلمة في فم الناس ليبلغوها للآخرين وبصينا لقينا البرية أصبحت سماء ثانية والرهبان أصبحوا ملائكة أرضيين أو بشر سمائيين وتنظر السماء إلى هذه البرية بكل ما يصعد منها من صلوات وتسابيح وتقول من هذه الطالعه من البريه لو دخلنا في حكايه البريه دي كتير مش هنخلص إن انا عايز اختصر علشان الوقت مفيش من هذه الطالعه من البريه مستنده على حبيبها وبعدين بيقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر آية في منتهى الجمال لو الواحد قاعد يسبح فيها سنة كده ما- ما تخلصش كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر أول مرة تأملت في هذه الآية افتكرت الشرية المجمرة اللي بنستخدمها في الكنيسة المبخرة ووسط جمر النار بتحط شوية حبات من البخور والحبات من البخور تحترق وتصعد إلى فوق كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر هكذا بقى النفس اللي طالعة لربنا الكنيسة كانت كده طالعة لربنا كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر البخور زمان كان فيه اللبان اللبان بخور والمر نوع من العطور السائلة والميعة وسط وسط والسليخة بي بيقطعوها حتت كده شرائح وكان البخور زمان من أنواع كتيرة وفيها القرنفل وفيها القرفة وفيها الميعة والسليخ وفي حاجات كتيرة كل أزرة التاجر وأتخيل مجمرة الحياة البشرية ربنا وضع فيها حباية اسمها الأنبا أنطونيوس وحباية اسمها مريجرجس وحباية اسمها الأنبا بشوي وحباية اسمها أثناسيوس الرسولي وحباية اسمها كيرلس عمود الدين وحباية اسمها القديسة دميانة وكل دول بيحترقوا وبيطلعوا رائحة ذكية أمام الله تصعد إلى فوق كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر الملائكة تشتم رائحة جميلة وربنا يشتم ملائحة رائحة جميلة طالعة من هذه البرية وكلهم يقفوا كده ويقولوا من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر هذه أعمدة من دخان يعني إيه ولذلك يقول إيه المزمور يقول فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية آه، طب دي طب دي فكرة كويسة دي طب صحيح البخور بيطلع بيطلع كأعمدة من دخان والذبيحة المسائية برضو قوي تصوروا المحرقة وهي موضوعة على المذبح والنار تتقد فيها نهارا وليلا وتشتعل المحرقه بالنار المقدسه وتتحول الى اعمده من دخان معطره بالمر واللبان وكل ازره التاجر اللي حصل بعد فلك نوح مرسه ووجدت النجاه نوح ابو الاباء جاب محرقه واصعدها الى الله الكتاب بيقول وتنسم الله رائحه الرضا تنسم رائحه الرضا يعني رائحه هذه المحرقه اعجبته ورضي على البشر نوح بيشعل المحرقة على الأرض وربنا واقف في السماء صعد إليه رائحة المحرقة وبيقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر وبولس الرسول بيقول قدموا أنفسكم كذبيحة حية مرضية أمام الله أنت تقدم نفسك كذبيحة بتقدم نفسك كذبيحة كمحرقة بتشتعل بالنار الإلهية سواء أنت كنت حبة لبان موضوعة في المجمرة تحولها النار إلى أعمدة من دخان أو كنت محرقة لله ذبيحة مقدسة تحولها النار إلى أعمدة من دخان كلها معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر إيه كل أزرة التاجر دي؟ يعني إيه كل أزرة التاجر؟ في البخور يقول لك معروفة كل أزرة التاجر في مر وفي لبان وفي قرفة وفي قرنفل وفي ميعة وفي سليخة وفي حاجات كتيرة خالص موجودة في في حكاية البخور تجدها في سفر الخروج لكن بالنسبة للحياة الروحية تجد حاجات كتيرة هي أزرة التاجر يجي بولس يقول لك ثمر الروح الذي فيك عبارة عن محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان إيه الحاجات دي كلها يا أبولس يقول دي أزرة التاجر مين هو التاجر بيقول يشبه ملكوت السماوات تاجر بيحب يقتني لآلئ حسنة وجد لؤلؤة ثمينة اللي هي الملكوت باع كل ما له واقتنى هذه اللؤلؤة التاجر هو اللي تاجر في الخمس وزنات وربح واللي تاجر في الوزنتين وربح عنده كل أزرة التاجر اللي بيتاجر بيها بيتاجر بالمحبة ويكسب بيها ناس ويتاجر بالتواضع ويكسب به ناس ويتاجر بالفرح والسلام ويكسب به ناس ويتاجر بالوداعة وطيبة القلب وطول الأناة ويكسب بها ناس وتلاقي محاط بالمحبة من كل جهة والناس حواليه وربنا حواليه والملائكة حواليه تقول له إيه اللي نجحك وخلاك تجرت وربحت يقول لك كل أزرة التاجر محبة وفرح وسلام وتواضع وطول أناة لذلك نفس هذا الإنسان لما تطلع لفوق تطلع كده كذبيحة لله معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر والكنيسة دي حاجات جميلة خالص الكنيسة دي دي الكنيسة نيجي نقرأ نيجي نقرأ عن الكنيسة في كورنثوس الأولى 14 ونشوف إيه كل أزرة التاجر دي موجودة فين وكمان في كورنثوس الأولى 12 يقول إيه وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة فإنه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد ولآخر عمل قوات ولآخر نبوة ول... إيه ده دي كل أزرة التاجر دي دي تورينا إن الكنيسة فيها كل الكمالات الممكنة فيها كل المواهب الممكنة فيها كل أنواع عمل الروح القدس كل انواع عمل النعمه كل انواع الفضيله كل انواع الخدمه كل ازره التاجر توضع كحبات من بخور في بوتقه الحياه تصعد امام الله كاعمده من دخان معطره بالمر واللبان وكل ازره التاجر انت عندك ايه من أزرة التاجر موجودة في حياتك يعني عندك ايه بيحترق في المجمرة ويصعد في جمر النار كأنه رائحة بخور صاعدة إلى فوق كأعمدة من دخان فين اللي عندك ايه اللي معاك من أزرة التاجر كل أزرة التاجر يعني الكمال كل حاجة لا ينقص الكنيسة شيء والنفس البشرية أيضا لا ينقصها شيء فيها كل أزرة التاجر ربنا فرحان بالكنيسة بيفتخر بيها معجب بيها بيتكلم عنها بيقول عنها في الوحي الإلهي من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر لأنها عروس مزينة لعريسها لأنها عروس الكنيسة دي عروس مزينة لعريسها مزينة ازاي معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر طب وانت يا حبيبي نفسك معطرة باللبان وكل أزرة التاجر هل نفسك تصعد كرائحة زكية أمام الله هل أعمالك تصعد كرائحة زكية أمام الله هل صلاتك كرائحة بخور أمام الله إيه الحكاية دي لو كانت صلاتك كرائحة بخور معطرة بالمر واللبان أول ما تصلي يأتي واحد من الأربعة والعشرين قسيسا الوقوف أمام عرش الله ويسحب صلاتك يضعها في مجمرته الذهبية ويصعد بها إلى فوق كرائحة بخور هي صلوات القديسين ويقول له ربنا أنا يا رب جبت لك صلاة جميلة يقول له صلاة إيه؟ يقول له صلاة معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر صلوات معطرة صلوات معطرة طبعا الصلاة السرحانة والصلاة التعبانة والصلاة الخالية من التأمل والخالية من الفهم والخالية مش ممكن أبدا نقول دي صلاة معطرة بأزرة التاجر دي مش ممكن مش ممكن تصعد إلى فوق رائحة بخور ده حتى النفس البشرية التي تنتقل من العالم في إنسان نفسه بتنتقل من العالم يلاقوا الأوضة كلها بقت رائحة بخور أثناء وفاته لأن حياته نفسها كانت رائحة بخور طالعة لفوق معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر وفي واحد تاني يموت يجيبوا له ازايز الكولونيا وازايز الريحه ويحطوا على الجثه ويقولوا يا جماعه بسرعه تفنوها احسن الجثه ريحتها طلعت وفيها ايه لما ريحتها طلعت ما طلعتش معطره بالمر واللبان وكل ازره التاجر في نفوس كده بتطلع معطره بالمر واللبان معطره بالمر واللبان ولذلك يعجبني في معطرة بالمر واللبان إن المسيح لما أخذ نفسا بشرية لكي يقدمها ذبيحة أتى المجوس وقدموا له المر واللبان لأن مفروض إن نفس المسيح وهي صاعدة إلى فوق معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر أما الذهب فهو المجمرة الذهبية اللي طلع فيها المسيح معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر الله الذي خلق كل شيء جميلا وهو نفسه محب للجمال يريد أن تكون نفوسنا جميلة أيضا نفوس معطرة نفوس معطره بالمر واللبان طب وايه تاني في المر واللبان المر يرمز للالم اللي بيعيشه الانسان ويتحمله من اجل الله واللبان يرمز الى عمل الكهنوت من اجله والى الاسرار المقدسه التي يقيمها الكهنوت من اجله وانت في حياتك تحتاج للاثنين تحتاج الى الاسرار الكهنوتيه التي يرمز اليها اللبان البخور عمل الكهنوت وتحتاج الى التعب والجهاد من اجل الله وتكون معطرا بالاسرار والاعمال بالمر واللبان وكل ازره التاجر يا ريت تقعد مع نفسك وتفحص ما هي أزرة التاجر التي تلزمك وماذا ينقصك منها ما هي أزرة التاجر التي تلزمك وماذا ينقصك منها وتبحث كيف تكون نفسك معطرة للقاء الله لكي تصعد وتقابله على السماء من هذه الطالعه من البريه كاعمده من دخان كاعمده من دخان مش معناها ان حياتك كانت ذبيحه في وقت من الاوقات وانتهى كده لا دي ذبيحه دائمه فباستمرار اعمده الدخان طالعه الى فوق الشهداء ايضا كانوا بهذا الشكل كانوا بهذا الشكل حياتهم كانت ذبيحه لله وصعدت كاعمده من دخان معطره بالبر واللبان وكل ازره التاجر فكركم القديسه دميانه لما شرطوا جسمها بالمشارط وفرشوه بالفرش وسكبوا عليه الجير الحي وبقت كلها دخان طالع إلى فوق ما حصلش إن ملاك بص للقديسة دميانة وقال من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر الكنيسة صلواتها بالشكل ده فيها كل أزرة التاجر فيها الصلوات والتراتيل والتسابيح والاغاني الروحيه والمزامير والطلبات والتشكرات والبطنيات وكل ازره التاجر كنيسه متكامله من كل ناحيه ينظر الملائكه الى الكنيسه المقدسه في جمالها في عقائدها في طقوسها في تاريخها في عباداتها في ذبائحها ويقولون من هذه الطالعه من البريه كاعمده من دخان معطره بالمر واللبان وكل ازره التاجر انا كل ما في الحكايه عايز اديكوا فكره عن نشيد الاناشيد وكيف تتامل فيه احسن واحد يقول دي بتعسرني ولا شاب تعبان يقول مش عارف ايه سفر نشيد الأناشيد سفر مقدس مملوء بالتأملات الحلوة يتقدم إليه الإنسان في حب إلهي لكي يستفيد مما فيه من مر ولبان وكل أزرة التاجر وحينئذ يجد أن هذا السفر عبارة عن كنز من التأملات الروحية تصعد إلى فوق هي أيضا كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر نكتفي بكده اتفضل انصر